بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل تاملاتنا في سفر التكوين ونبدا في اصحاح 29 انتهى اصحاح 28 بحلم يعقوب او سلم يعقوب وشفنا يعني معاني خاصه بيعقوب ومعاني رمزيه قلنا ان ربنا في الوقت اللي يعقوب حاسس بذنب وحاسس انه مغضوب عليه ومتوقع انه الدنيا يعني هت هترد عليه باللي عمله في اخوه في ابوه فوجئ بان ربنا يسوع بيظهر له بيقول له هكون معاك ولم يعاتبه ما قالوش انت كذاب ولا انت عملت لانه كان حاسس بذنب فظيع برضه عاوز ااكد على الفكره دي ربنا من طبته لما يلاقي الواحد فينا مكسور ومتضايق من نفسه ما يوبخوش زيادة بالعكس يشجعه ويأكد له الغفران لما يلاقي الواحد فينا مستهتر ومش حاسس بغلطه يبدأ يوبخه عشان يعرف طريق التوبة الابن الضال لما رجع بيت أبوه ما سمعناش ولا كلمة عتاب ولا كلمة لوم وتوبيخ على السنين اللي فاتت وعلى التجاوزات اللي اتعملت خلاص هو في اللي مكفيه وحاسس بذنب فظيع المرأة الخاطية لما بكت عند رجلين المسيح ما قالهاش ليه عملتي كده ولا ما كانش المفروض توصلي لكده خلاص شجعها وقال لها إيمانك خلصك ومدحها قدام الموجودين عشان كده واحد من القديسين يقول لو تذكرنا خطايانا ينساها لنا الله ولو نسينا خطايانا يذكرها لنا الله فلو الواحد شايف عيوبه وشايف ضعفاته وحاسس بالذنب ربنا يقدم له حب ويقدم له غفران ويقدم له تشجيع وكأنه ما حصلش حاجة لما الواحد يتجاسر ويبقى شايف روحه يعني انه مش غلطان يبتدي ربنا يشاور له على غلطه ويفوقه فغالبا يعقوب كان في حاله نفسيه سيئه لغايه ما شاف الحلم وكان سعيد جدا بقى انه شاف المسيح وقال له هكون معاك وارجعك الى بيت ابيك وحيثما تذهب هكون معاك فقام وقال له يا رب هتبقى الهي وكل ما تعطيني اعشره لك فوعد بالصلاة ووعد بالعشور انتوا عارفين احيانا الانسان لما يحصل لقاء روحي يعني مثلا اسبوع الالام او ليلة راس السنة او يوم عيد ميلادك او يكون في تجربة جديدة وربنا فك فكها تلاقي واحد يوعد كده يوعد بوعود روحية يا رب هكون معاك يعني مثلا هصلي كل يوم صبح وليل وهطلع العشور مع واحد ما كانش بيطلع عشور للأسف هنكتشف أن يعقوب لم يلتزم بالوعدين دول لا بوعد الصلاة ولا بوعد العطاء ودول وعدين مهمين أوي أو تعهدات مهمة عشان كده المزمور يقول تعهدات فمي باركها يا رب يعني الواحد لما يقول تعهد في لحظة كده يعني انفعال لما كانش ربنا يباركها ما تدومش لو الواحد فينا شايف انه يقدر يعني يصلح الكون ويغير في نفسه لما كانش في نعمة الكلام ده يطلع هوا ويلاقي نفسه مفيش حاجة اتغيرت ثم رفع يعقوب رجليه وذهب إلى أرض بني المشرق برضه قلنا أن سلم يعقوب إشارة إلى تجسد المسيح أو إلى بطن العذراء اللي من خلالها المسيح جه بلادنا جه عالمنا والملائكة اللي طالعة ونازلة إشارة إلى وحدة السماء والأرض عن طريق ربنا يسوع في الوقت اللي فيه يعقوب على الأرض عامل خطايا وكأن المسيح أتى ليرفع خطايا العالم أو يصلح ما خربه آدم وكل بني آدم فيعني المعنى كان في رموز عميقة أن ربنا يسوع جاي يكون معنا ويتبنى مشاكلنا ويحلها ويرجعنا تاني السماء نطلع وياه على السلم رفع يعقوب رجليه وذهب إلى أرض بني المشرق هو في مشوار من ناحية بيت أبوه لغاية بيت خاله على اعتبار يأخذ زوجة أو يعيش بعيد عن عيسو لغاية ما عيسو يهدم ونظر وإذا في الحقل بئر وهناك ثلاثة قطعان غنم رابضة عنده أول بركة حسها يعقوب أنه وصل ناحية بيت خاله بسلام المرة دي مفيش حد معاه وكان ممكن يتعرض لمشاكل في السكة وكأنها معجزة أنه وصل بالسلامة والمسافة مش قليلة بدون أي خسائر فالمفروض أن يكون ده معية الله للأسف أحيانا مواضيع تبدو شاقة أو واسعة أو كبيرة وبعدين تعدي والواحد ينسى يقول أشكرك يا رب وينسى أنه في أول الموضوع كان الموضوع كبير وكان خايف منه وكان حاسس أنه مش هيمشي يعني كتير منكم اتجوز مثلا في بداية جوازكم كنتوا حاسين إن مأمورية الجواز دي موضوع كبير واتفاقات ومصاريف و... وبعدين اتجوزتوا ونسيتوا تشكروا ودخلتوا في الحياة و... والمشوار الطويل الكبير اللي كنتوا حاسينه يمكن مش سهل إن الواحد يتممه تم على خير واتبلع واتنسى زيه زي غيره وهكذا واحد يبقى خايف ما يلاقيش شغل بعدين يجي الشغل والبيت يتفتح ويبقى فيه خير طب شكرت على المشوار ده ما ربنا قال لك هكون معاك والمشوار ما كانش فعلا سهل بس الواحد ساعات لما المشوار يخلص ينسوا ان ده كان نعمة وان دي معية الله وان ده يعني كرم من ربنا هو ما يستهلوش لكن الواحد بيتصور انه ما يحدث طبيعي لا هو ما يحدث نعمة مش طبيعي بدليل ان في ناس ما بتوصلش مشوارها او ما بتكملش المشوار ويعقوب انت ما انتش احسن من حد بالعكس انت يمكن اسوأ من ناس كتير لكن يعقوب ابتدى ينسى على طول نعمة ربنا وسلم السماء والحلم اللي شافه والوعد اللي خده والتعهد اللي قاله كل ده اتنسى في المأموريات الجديدة ناس كتيرة تعيش في اللحظة اللي قدامها وتنسى تشكر على اللحظة اللي فاتت قبل ما عينيك تتفتح على اللي جاي خليها مفتوحة على إيد ربنا في اللي فات يعني قبل ما تدخل على موضوع جديد وتقول يا رب خلي بالك طب ما هو الموضوع اللي فات ده انت ليه ما قلتلوش كتر خيرك يا رب طيب موضوع ورا موضوع والعمر ما بيخلصش مواضيع ومشاكل وكل ما نخل... ندخل من حاجة يعني نطلع على حاجة طب على الأقل الحاجة اللي تخلص تستاهل الحمد وتستاهل الشكر وتستاهل التأمل وتستاهل الرصد ان الواحد يرصد احسانات الله يعقوب بقى لو كان شخص روحاني كان قاعد يقول له رب الايام اللي عدت في الصحراء دي ما كانتش ممكن تعدي لولا انك كنت معي وكان ممكن اموت واهلك زي اي واحد بتلدعه حي في الصحراء وكان ممكن اتوه لاني اول مره اروح السكه دي انما انت كنت معايا حسب وعدك والرغم من كل اخطائي نظر وإذا في الحقل بئر وهناك ثلاثة قطعان غنم رابضة عندها لأنهم كانوا من تلك البئر يسقون القطعان وصل بقى للمنطقة اللي فيها لبان والمنطقة دي عبارة فيها حقل وفيها بير والقطعان الأغنام والرعاة بيجوا كده عند البير يشربوا المية ويسقوا الغنم والحجر على فم البئر كان كبيرا برضو لو تذكروا احنا بنقابل ابيار كتير لان في الزمن ده البير رمز للحياه البير بير الميه رمز للحياه لان الميه هي اللي بتحيي الناس والبير بتفكرنا دايما بكلمات المسيح له المجد من يشرب من هذا الماء يعطش من يشرب من الماء الذي اعطيه انا لن يعطش وده اتقال على بير بئر يعقوب على فكره هي دي البير نفسها المذكور في يوحنا أربعة في حديث المسيح مع السامرية كان اسمه بئر يعقوب على باب السامرة فقال لها المية العادية دي ما بترويش وتشرب منها وتعطش تاني المية بتاعتي تخلي الواحد شبعان ورويان ويفيض كمان يعقوب أيضا يرمز للمسيح لأنه جد المسيح والقطعان دي ترمز للأمم أو الشعوب اللي مستنية المية ترى يعقوب يعمل إيه عشان يسقي وهل هيسقي نفسه ولا يسقي القطعان والحجر على فم البئر كان كبيرا نفس التعبير ده بدور الأيام ونلاقيه على فم القبر الحجر كان كبيرا يعني في بعض الأمور تبدو عويصة مستحيلة لازم لها يعقوب الحقيقي ربنا يسوع يعجز عنها الإنسان العادي فكان يجتمع إلى هناك جميع القطحان فيدحرجون الحجر عن فم البق- البئر ويسقون الغنم ثم يردون الحجر على فم البئر إلى مكان فقال لهم يا يعقو- يعقوب يا إخوتي من أين أنتم فقالوا نحن من حران قال لهم هل تعرفون لابان بن نحور فقالوا نعرف فقال لهم هل له سلامة فقال له سلامة وهو ذا رحيل ابنته آتية مع الغنم فقال هو ذا النهار بعد طويل ليس وقت اجتماع المواشي اسقوا الغنم واذهبوا وارعوا فقالوا لا نقدر حتى تجتمع جميع القطعان ويدحرجوا الحجر عن فم البئر ثم نسقي الغنم هنا يعقوب هيعمل ايه يعقوب هيبقى هو الشخص كأنه المنتظر اللي هيسقيهم او اللي هيزق الحجر والحجر دايما إشارة إلى الموت لأن الموت معطل بهجة الناس وحياة الناس وراحة الناس لابد أن يأتي من هو قوي ليدحرج لنا الحجر المريمات وهم رايحين يوم الحد الصح الصبح بيقولوا من يدحرج لنا الحجر هم كبير على القلب مين يشيل هم الموت والنكد والحزن وال- والفشل والأمور الصعبة دي فلقوا الحجر حجر مدحرج لأن المسيح له المجد قام الفجر الصبح قام يوم الحد فيعقوب هنا يرمز للمسيح اللي جاي بدون يعني توقع من الناس في ناس كتيرة ما كانتش دليانة ان المسيح دخل عالمنا ليدحرج لنا الحجر يعني يشيل الحمل التقيل اللي على قلب الناس كلها ويسقيهم المية الحلوة والمية الجديدة ولما راح ناحية البئر وسأل على لابان بتتكرر برضو القصة بشكل آخر زمان قبلها مثلا بأربعين سنة لما كان مطرحه آه، لعازر الدمشقي الراجل اللي رايح يخطب والدته لوالده يعني كان هياخد رفقة لإسحاق في مكان قريب وبنفس الطريقة تطلع كانت رفقة شا- بتجر الغنم وراها زي ما دلوقتي قدامنا رحيل سحب الغنم وراها برضه تلاحظوا ان قصص الكتاب مليانه معاني مكرره يعني حكايه الرعايه والغنم دي كتيره قوي حكايه البير والميه لان المعاني دي تنصب كلها في الاخر على ربنا يسوع ربنا يسوع هو مصدر الماء الحي وربنا يسوع هو الراعي الصالح وكل من يتشبه به يجد نصيبه معاه كل من يتشبه به يجد نصيبه معاه يعني رفقة دخلت وبقى لها نصيب في ربنا لأنها كانت ترعى غنم وادي رحيل كانت ترعى غنم هيبقى لها نصيب في المسيح كمان وداود كان راعي غنم له نصيب وموسى النبي كان راعي غنم له نصيب و- و- وبطرس ما كانوش في في- له- ما كانش ليه في الرعي انما المسيح يقول له ارعى خرافي بدل بتحبني اذا كل اللي محاسس بمسؤوليه على غيره كل اللي امين في شغله كل اللي سهران على غنمه يعني بيبقى له نصيب في ربنا ربنا بيكافئه انه ينتمي الى الرعيه بتاعته واذ هو بعد يتكلم معهم اتت رحيل مع غنم ابيها لانها كانت ترعى فكان لما ابصر يعقوب رحيل بنت لابان خاله وغنم لابان خاله ان يعقوب تقدم ودحرج الحجر عن فم البئر وسقى غنم لابان خاله وقبل يعقوب رحيل ورفع صوته وبكى طبعا كونه يتقدم ويدحرج الحجر كأنه يعني يتخطى الحدود أو عمل ما لا يتوقعه أحد أو غير النظم في وقتها كل ده إشارة للمسيح الآتي اللي هيدحرج الحجر ويفت- ويدينا مية جديدة وحياة جديدة وكونه سقى الغنم عموما دي معناها انه حتى مش غنمه هو او غنم خاله القطعان الاخرى يعني ربنا يسوع لم ياتي لليهود فقط جاء عشان يسقي البشر كلهم لكل من يؤمن به وقبل يعقوب رحيل ورفع صوته وبكى واخبر يعقوب رحيل انه اخو اباه ابيها وانه ابن رفقه فركضت واخبرت اباه كونه بكى يجوز لأنه ما كانش متصور اللحظة دي ساعات الواحد يبقى متأثر جدا من كتر القلق اللي عدى عليه فكونه فوجئ انه فعلا شايف بنت خاله وانه وصل للمرحلة اللي كان يتمناها وان ربنا سهل له الطريق لغاية الدرجة دي دي بالنسبة له يعني كانت حاجة كبيرة فبكى تأثرا وعلى فكرة يعقوب بالرغم من أخطائه هو شخص بطبعه حساس بكاء دموعه مش قليلة وهتبان في كذا قصة أخرى بالرغم من أخطائه إن هو طماع ساعات وأناني ويكذب إحنا لسه في مرحلة ما قبل التوبة يعني لكن عموما هو شخص عاطفي يعني ممكن يتأثر وينفعل بالناس ودي حتة جميلة وتخدم معاه بعد كده في مستقبله قبل يعقوب رحيل ورفع صوته وبكى إن كانت رحيل ترمز للكنيسة فتبقى قبلة يعقوب هي قبلة المسيح أو هي وعد المسيح للكنيسة أبواب الجحيم لن تقوى عليك آه وعشان كده العروس في سفر النشيد تقول فليقبلني بقبلات فمه يعني في أباء من القديسين كانوا دايما يشوفوا الأمور بشكل رمزي بعضكم يمكن يحس يقول يعقوب ما يستاهلش يرمز للمسيح لسه إنسان عالمي لكن الآباء بعينيهم الحلوة كانوا دايما شايفين المسيح في كل نص ما بيقدروش يبصوا للقصة من غير المسيح فتلاقوهم يقولوا طب ما هو ده بيفكرنا بربنا يسوع اللي بيختار رحيل من على بعد وتبقى عروسته وتبقى دي قبلة الايه الاتفاق الاولاني على الملكوت وأخبر يعقوب راحيل أنه أخو أبيها وأنه ابن رفقة فركضت وأخبرت أبيها هنا تلاحظوا بقى تعبير أخو في لغة الكتاب لا يعني أخ شقيق بالضرورة لأن لو تذكروا إبراهيم لما لوط اختلف معاه قال له ما نتخاصمش إحنا إخوات مع أن لوط ابن أخوه وهنا النص بيقول أن يعقوب قال له قال لرحيل أنا أخو أبوك أخو أبوك إزاي؟ لا أنت مش أخوه أنت ابن أخته فهنا تلاحظوا قرابات الدرجة الأولى تسمى عموما كلمة أخ لأن دي هتحل لنا إشكال مهم لما يجي حد يعترض على كلمة إخوة المسيح تعبير جاي في العهد الجديد ألسنا عارفين بإخوته فيقولوا طالما المسيح له إخوات يبقى مريم أمه اتجوزت أو يبقى يوسف عنده إخوات أو أو لا هم مش فاهمين لغة الكتاب كلمة إخوات عموما في لغة الكتاب قد لا تعني شقيق خالص لأنها اتقالت مرة على ابن الأخ في حادثة لوط وإبراهيم وبتتقال هنا على ابن الأخت بين لبان وبين يعقوب وفي كل مرة اتقال احنا اخوات فإذا اللفظة نفسها مش بالمعنى المصري دلوقتي بالمعنى القديم بتاعهم تسري على كل أولاد العمومة وأولاد الخالة وكده وعشان كده المفسرين قالوا إخوة المسيح هم أولاد خالته أخبر يعقوب رحيل أنه أخو أبيها وأنه ابن رفقة فركضت وأخبرت أباه فكان حينما سمع لابان خبر يعقوب ابن أخته أنه ركض للقائه وعانقه وقبله وأتى به إلى بيته فحدث لابان بجميع هذه الأمور فقال له لابان إنما أنت عظمي ولحمي فأقام عنده شهرا من الزمان خاله استضافه كان فرحان بيه وقال له أنت حتة مننا وابننا ونورتنا والكلام الحلو ده وقعد عنده شهر يبدو في عرف البلاد دي الضيافة شهر بعد كده إيه تاكل بقى وتعمل بلقمتك يعني ما ينفعش انك انت تفضل ضيف على طول فلازم ايه تمد ايدك شويه ثم قال لبان ليعقوب الا انك اخي تخدمني مجانا ده زي اللي بيسبق يعني يقول له ايه هو انت يعني عشان اخويا استغلك يعني هو ناوي شكله يستغله او يخليه يشتغل عنده فقال له لا احنا هنتفق انت هتاخد اجره على شغلك معايا لأنه لقى أن يعقوب ناوي يقعد لا طبعا يعقوب مش جاي يقعد شهر لأن شهر ما يكفيش أن عيسو يبرد فهو لازم يقعد شوية أملا وعشما أن عيسو ينسى خالص الزعلة ويقدر يرجع بشكل أو بآخر ألا أنك أخي تخدمني مجانا أخبرني ما أجرتك وبرضه الحق يقال القاعدة دي كويسة لأنه بعض الناس تستغل الأخوة أو القرابة تستغلها في خدمات مجانية يعني إيه حلو أن الأخوات يخدموا بعض ويحبوا بعض ما يبقاش بينهم فلوس لكن لما يكون في طرف دائم الاستغلال وطرف دائم العطاء يجي بعد شوية الدنيا إيه شخص يتعب أنت عمال تخدم طرف وأنت مستنزف يعني وبالتالي لا حتى في الحاجات دي يبقى في اتفاق ويبقى في أجر بأي درجة عشان ما تبقاش القرابة بتستغل لأن استغلال القرابة شيء يجرح المشاعر والإنسان الحساس اللي عنده مبادئ يدي كل واحد حقه فلبان يعني في الأول أظهر نوع من الأخلاق الحلوة وقال له لا مش عشان أنت أخويا ولا ابن أختي يعني أنا استغلك لا نديك أجرك شوف أنت تحب تاخد كام أخبرني ما أجرتك وكان للابان ابنتان اسم الكبرى ليئة واسم الصغرى رحيل هو شاف رحيل في الأول وكانت عينا ليئة ضعيفتين وأما رحيل فكانت حسنة الصورة وحسنة المنظر وأحب يعقوب رحيل الظاهر حبها من أول نظرة زي إيه شباب اليومين دول يعني من أول ما شافها عند البير وتعلق به فقال أخدمك سبع سنين برحيل ابنتك الصغرى عشان برضه الشباب يعرفوا أن الشبكة زمان ما كانتش قليلة سبع مرتب سبع سنين هيبقى إيه شبكة العروس ففي ناس بتستخسر في اليومين دول قال له سبع سنين شغل عشان آخد رحيل زوجة فقال لابان أن أعطيك إياها أحسن من أن أعطيها لرجل آخر الحقيقة الإجابة مش حلوة في رأيي لأنه يعني يعني مش فرحان بيه بيقول له يلا يعني زي اللي نخلص وخلاص أحسن ما تروح لواحد تاني أقم عندي فأصبحوا في حكم المخطوبين ودي أطول خطوبة معروفة في الكتاب تقريبا لأنها هتمد مش سبع سنين هتبقى 14 سنة فطبعا تعتبر خطوبة طويلة محدش من الشباب ياخد يعني التدريب ده ولا الفكرة دي ويعتبرها فضيلة يعني فخدم يعقوب رحيل سبع سنين وكانت في عينيه كأيام قليلة بسبب محبته له تعبير جميل أن يعقوب اتحرك في قلبه الحب فعلا فالأيام جريت ليه لأنه متصبر أنه شايفها ومتصبر ان دي حبيبته وهيتجوزها فكانت ايام قليله في عينيه تعبير جميل احيانا تكون قسوه الايام لا يخففها الا الحب معنى ده مهم قوي ممكن واحد يكون مجرب بتجربه صعبه ويفضل يشكي واحد في نفس الظروف او في ظروف اقصى وتلاقي الأيام بالنسبة له مش تقيلة على قلبه متصبر وفرحان ليه؟ عشان كله حب بيحب ربنا ولأنه بيحب ربنا قوي مع أنه مريض أو مجرب أو مظلوم أو مسجون يقول لك الأيام جريت جريت دي هم تقيل لا معلش لأني كنت شبعان بربنا وبفكر في ربنا وبكلم ربنا وبصلي طول الوقت هي جريت الأيام تبقى تقيلة ومملة ومزعجة حين تخلو من الحب والأيام تبقى خفيفة وسريعة حين تمتلئ بالحب في واحد يقضي عمره كله حب للناس كله خدمة للناس فتلاقي عمره جري كده بشكل جميل وحياته فيها متاعب لكن هو مبسوط وأيامه كانها قليلة في واحد تبقى عمره ماشي بالزق واليوم نفسه طويل عليه ومش راضي يخلص اليوم ليه مفيش حب طالما مفيش حب يبقى مفيش طعم يبقى كل حاجة ما تقيلة كانت في عينيه كأيام قليلة بسبب محبته له ثم قال يعقوب للبان أعطيني امرأتي لأني أيامي قد كملت طبعا بيحسبهم باليوم فأول ما السبع سنين كملت قال له خلصنا إيه الشبكة كده عاوز إيه مراتي فأدخل عليه فجمع لبان جميع أهل المكان وصنع وليمة وكان في المساء أنه أخذ لي ابنته وأتى بها إليه فدخل عليها وأعطى لبان زلفة جارية لليئة ابنته جارية كانت في عادة الشعوب يدوا الجارية هدية مع العروسة كأنها جزء من المقتنيات في, في, في أيامهم كانت كده وطبعا حركة ليئة دي كانت غريبة جدا لكن يبدو ان بتبقى العرايس لابسة برقع وبعدين ايه الدنيا ضلمة بقى ومفيش كهرباء وايه ونصيب كده وخلاص وفي الصباح إذا هي ليئة فقال للابان ما هذا الذي صنعت بي أليس برحيل خدمت عندك فلماذا خدعتني بعض الآباء بفكرهم الرمزي اللي بيروح في المسيح يقولوا لي أجت قبل رحيل رحيل المحبوبة تمثل البشرية المحبوبة أما ليئة اللي عينيها مقفولة تمثل مين اليهود اليهود شكلهم وحش وعينيهم ضعيفة مش راضين يشوفوا المسيح لكن يا عيني احتملهم فترة طويلة وكانوا نصيبه إلى أن يعني ارتبط بالبشرية كلها أو بالأمم فقال للبان ما هذا الذي صنعت به التعبير اللي بيقوله يعقوب لخاله كأنه بيرن جواه تعبير أبوه ليه من كذا سنة فاكرين لما إسحاق اكتشف أكيد قال له إيه يا ابن اللي أنت عملته ده أهو النهاردة دارت الأيام ويعقوب اتضحك عليه يا يعقوب كنت بتضحك على أبوك وكنت بتضحك على أخوك يلا بقى إيه جه عليك الدور يضحك عليك انت كنت ناصح وكنت شايف نفسك يعني محدش يغلبك لا في اللي انصح منك وادي اهل الدنيا ممكن يغشوك فهنا ضحك عليه وضحك عليه في حاجة ايه بالنسبة له يعني شوفوا سبع سنين مستني اليوم ده و... وطلعت الحكاية مزيفة ما هذا الذي صنعت بي أليس برحيل خدمت عندك فلماذا خدعتني صدقوني قد تكون الإجابة الإلهية مش اللي هيقولها لبان لأنك خدعت أبيك أو لأنك خدعت أخيك وبيقولوا لماذا خدعتني ومحموق قوي بقى ومتغاظ جدا وهيتخانق و... وعاوزين حد يوشوش يعقوب يقول له بالراحة بس وافتكر هي دي تقل عن خديعة العدس ولا خديعة البركة ولا انت ايه نسيت ولا ايه حين يقع الانسان في خطأ ما او حد يغلط في حقه قبل ما ينفعل يصح يسأل نفسه هو انا عملت نفس الغلطة دي قبل كده ولا لا ممكن تلاقي واحد ظلمك او جرحك او اذاك او كذب عليك قبل ما تنفعل لحقك اسأل نفسك ما عملتش النوع ده مع حد انت قبل كده ما خدعتش حد ما ظلمتش حد ما كذبتش على حد ما يمكن ده ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا لو أنت متواضع تقول في بالك برضو أنا أنا أنا استاهل اللي قالوا نح احنا نستاهل اخوات يوسف في آخر السفر لما يوسف بقى كان ايه في مصر وعامل رئيس وزراء وهم مش عارفين وعمال يشد عليهم ويضغط عليهم في الكلام وحابس اخوهم فبصوا لبعض وقالوا ما احنا نستاهل لان اخونا زمان رميناه في البئر وما سمعناش لعياطه وصويته وقلبنا كان حجر احنا نستاهل اللي بيجرى لنا هو يوسف كان سامع سامع ساعتها لكن ساعتها على الاقل طلعوا بدرس كويس لماذا خدعتني لأنك خدعت غيرك قبل كده فقال لبان لا يفعل هكذا في مكاننا لبان تلاحظوا بقى إيه بتاع الدنيا يعني فبيتكلم لغة الدنيا فالكذب عنده مش غريب عليه فقال له لا احنا في بلادنا ما نجوزش الصغير قبل الكبير طب ما قلتش كده ليه من الاول ولما اتفقنا ما, ما, ما عرضتش عليا الموضوع ليه لا ما هو الخداع ما يمشيش لو عرضت عليك لازم ادبسك يعني ما هذا الذي صنعت بي أليس برحيل خدمت عندك لماذا خدعتني فقال لبان لا يفعل هكذا في مكاننا أن تعطى الصغيرة قبل البكر أكمل أسبوع هذه الظاهر تخفيفا في الكلام بدل ما يقولوا سبع سنين يسموها إيه أسبوع يعني يقولوا ما الأيام بتجري يعني بسرعة فعشان يسهل عليه لكن هي لغة الكتاب برضو أحيانا تعتبر السنين أيام لأنه لما تقروا سفر دانيال تلاقوا إيه كلمة الأسابيع يقصد بها سنين أسابيع سنين مش أسابيع أيام فيبدو برضو ده جزء من لغة هذا الجيل أو العهد القديم أكمل أسبوع هذه فنعطيك تلك أيضا بالخدمة التي تخدمني أيضا سبع سنين أخرى برضو هنا تلاحظوا حاجة البنات هنا متغاظين من أبوهم شوية لأن ده اللي هيبان بعد شوية إن الأب مستنفع ومستفيد من جواز بناته هو ما بيتكلفش حاجة هو بياخد بس الأب مستفيد من الجوازتين لأن يعقوب مجتهد وهيبان بعد كده أن البركة كانت في إيديه ورجليه في شغله وأنه غنم لابان تضاعف على إيديه وهو بدل ما يدفع فلوس يعني بيجوز البنات فهو الأب مستفيد مش غرمان حاجة من أسوأ الأمور في التربية أن يرى الأطفال استغلال والديهم ليهم للأسف في بلادنا أحيانا تحصل كده تلاقي واحد يخلف عيال عشان يشتغلوا ويجيبوا له فلوس تفكير صعب أو إن واحد يكون عاوز يتكسب بطريقة أو بأخرى من وراء أولاده دي بتخلي الأولاد عموما إن كانوا أولاد أو بنات ما يعرفوش يحبوا والديهم لأن المفروض إن الوالدين يدوا مش ياخدوا ما يبقوش بيستفيدوا من أولادهم بيبقوا بيفيدوا عيالهم وبرضه حتى الحتة النفسية أحيانا أم وأب يبقوا عاوزين يفتخروا بأولادهم وعاوزينهم في شكل معين جدا عشان يبقوا مجال لافتخارهم يفتخروا بيهم وده بيغيظ الشباب لأنه حاسس إنه هو أنت بتستغلني نفسيا ما تسيبني أعيش حياتي ليه أطلع نسخة منك ليه أحقق حلمك أنت ما أحققش حلمي أنا فمهم قوي إن الوالدين يدوا ما ياخدوش ويدوا بحب بأمانة وده اللي قاله القديس بولس مع انه ما كانش اب جسدي قال ينبغي ان الوالدين ينفقون وينفقون يعني ايه وفي حته ثانيه يقول يذخرون للاولاد وليس الاولاد للوالدين يعني الاب هو اللي بيحوش لعياله ويدي مش العيال اللي هتدي لوالديها صحيح في مرحله معينه من اكرام الوالدين المفروض رد الاعتبار وإذا احتاجوا فلوس في مرض أو حاجة ولادهم ما يتأخروش عنهم أبدا لكن البداية تبدأ من الكبار القصة دي تورينا أنه لبان من الأخلاق البشرية العالمية اللي بالنسبة له البنات ده نوع من الاستثمار وزي ما بيستثمر ويغش في شغله هو بيغش في بناته وبيبيع الكبيرة وبعدين يبيع الصغيرة هو كسبان هي بالنسبة له بيعة طالع منها بمكسب أكثر منها جواز طبعا وبيعة إيه يعني كمان فيها جوازة البنات الغير مكلفة بالنسبة له ففعل يعقوب هكذا فأكمل أسبوع هذه فأعطاه رحيل ابنته زوجة له برضه هنا يعقوب احتمل 14 سنة وكان ده جزء من تأديب الله ليه لأنه احنا اتفقنا ان يعقوب ويعيسو الاثنين مش كويسين في الاول لكن يعقوب يقبل التأديب ويقبل التهذيب ويتوب أما عيسو فلا يعتبر لأي تأديب ولا تهذيب ودايما غضبان ودايما شايف نفسه وملوش في ربنا خالص وهكذا نعرف أن آخر القصة يعقوب أصبح حبيب ربنا أما عيسو فهلك باختياره وأعطى لابان رحيل ابنته بلها جارية جارية لها فدخل على رحيل أيضا وأحب أيضا رحيل أكثر من ليئة وعاد فخدم عنده سبع سنين أخرى طبعا بقى السبع السنين دي هيحوش لنفسه بقى هيطلع له أجرة منها مفروض كده لأنه خلاص ال 14 سنة كانت لحساب الجوازة لكن بعد الجواز هيبتدي بقى مفروض يكون نفسه ورأى الرب أن ليئة مكروهة ففتح رحمه وأما راحيل فكانت عاقرا تعبير جميل وغريب شوية هل يا رب لما تلاقي واحد مظلوم في حتة تعوضه بطريقة تاني يجوز ما أبعد أحكامه عن الفحص ليئة مش جميلة وليئة للأسف حاسة إن جوزها مش بيحبها وده إحساس صعب وفي الزمن ده كان لسه شريعة الزوجة الواحدة مش واضحة كفاية مع إن من أول سفر التكوين سمعنا القاعدة بتاعت إيه يترك الرجل أبا أمه ويلتصق بامرأته ونوح كان عنده زوجة واحدة وسام وحام ويافث إنما ما كانتش الشريعة حاسمة زي ما هتيجي في مرحلة موسى وما بعد موسى لكن هنا ليئة مظلومة هي ما اختارتش شكلها ووشها وكمان حاسة إن يعقوب بيحب أختها عنها فمع هذا الحرمان ربنا عوضها بعيال هل نقدر نقول القاعدة دي سارية في كل حاجة الله أعلم ما أبعد حكمتك يا رب لكن في بعض الأمور بنشوفها كده تلاقي أن واحد مثلا في الدنيا تعبان من حاجة وربنا معوض بحاجة تاني يعني بعض ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة نكتشف أن عندهم يعني عبقرية أو إبداعات زي اللي ربنا معوضهم بطريقة تانية واحد يكون ظروفه قاسية في حاجة لكن ربنا معوضه بحاجة تاني بذكاء بنجاح ده ساعات ربنا يعوض بأهل غير الأهل يعني يبقى واحد محروم من أهله الطبيعيين ربنا يعوضه بأهل غير جسديين يعني يبقى إيه ناس زي أهله إذا ربنا له نظام كده أن ينظر للإنسان لكن تلاحظوا وكأن القاعدة تعني إن محدش برضه عايش في الدنيا كسبان كل حاجة ساعات في ناس تطلع بالمثل يقول لك إيه محدش بياخدها يعني 24 إرادة يعني لازم كل واحد عنده عطل في حاجة عنده نقص في حاجة عنده تعب في حاجة طبيعة الحياة كده الحياة على الأرض ما ينفعش تبقى كاملة وإلا مش هنبص للسماء مش هنفكر في الحياة الأبدية تصوروا لو إحنا على الأرض شبعانين ومبسوطين وفرحانين وما عندناش أي مشاكل والصحة تمام والناس مؤدبين حوالينا وكل حاجة كويسة طب أمال هنصلي ليه؟ وهنفكر في حياة أخرى ليه؟ هنمسك في دي ونقول دي إحنا عاوزينها دي. إنما والحمد لله محدش مرتاح كل واحد عنده همه، كل واحد عنده مشاكله، كل واحد عنده أوجاعه. وللأسف عدو الخير يخلينا نبص لبعض بصة مش مظبوطة تبص لزميلك في الحتة اللي هو مرتاح فيها ما انت مش واخد بالك انه عنده هم تاني في جانب اخر يعني تصوروا ان لي ابصر رحيل ما انت يا رحيل جوزك بيحبك طب ما انت مش واخده بالك ان ما عندهاش عيال او مثلا رحيل تبص الليئه ما انت ربنا اداك عيال ايوه ما هي في ناحيه اخرى دايما حاسه انها وحشه وانها مرفوضه وعندها نقص اذا بلاش نقع في الغيره لان الغيره دايما نظره غير حقيقيه او غير صادقه اللي بيغير ده معناه ما شافش الصوره كامله الصوره الكامله تخلي الواحد يعذر كل الناس ويقول كل الناس عندها اللي مكفيه وكل واحد حياته فيها ما فيها ويبقى الواحد بيحب الناس كلهم ويمكن يشوف اللي عنده هو اللي كويس ويقول ده أنا أقل الناس عرضة للتجارب ده في ناس تجاربها أصعب من كده كتير يبقى نفس الظروف تخلي الواحد يتذمر ويغير وتخلي واحد تاني في نفس الظروف يشكر ويسبح ويمجد ربنا ويحب الناس ويرحم الناس كلها هي تعتمد على نظرتك لو في إيمان هتشوف إن ربنا يعني حكيم في توزيعه للبركات وللمشاكل ولو ما عندكش إيمان هتعتبر ربنا ظالم وهتبقى شايف نفسك مظلوم وهتبقى مش راضي عن حالك أبدا رأى الرب أن ليئ مكروهة ففتح رحمه وأما رحيل فكانت عاقرا فحبلت ليئة وولدت ابنا ودعت اسمه رؤوبين لأنها قالت أن الرب قد نظر إلى مذلتي يبقى هي دايما عندها إحساس أنها مذلولة بسبب عدم حب جوزها ليها وإحساسها أنها نظرها ضعيف وأنها مش جميلة إنه الآن يحبني رجلي برضو كان عندهم اعتقاد اعتقاد بشري أنه هتبقى محبوبة لأنها جابت عيال وما زال اعتقاد عند الستات كتير أنها لن تكون محبوبة إلا لو جابت العيال وتلاحظوا دي باينة قوي في قصة أبو وأم صمويل النبي القانا وحنة أنه القانا بقى يقول لها مش أنا كفاية عليك أكتر من عشر عيال القانا كان راجل فاضل بيحب مراته وهي ما بتجيبش عيال وبيحبها فعلا فيعزيها ويقول لها يا ستي انت عاوزة العيال ليه ما أنا بحبك كده كده مش عشان العيال مش فارقين معايا أنا خير لك من عشر عيال طبعا ده راجل فاضل لأنه ماشي بفكر راقي إن الموضوع بالنسبة له مراته محبوبة عنده بغض النظر عن هتجيب ولا مش هتجيب عيال الموضوع مش كده لكن لتفكيرهم في الأرض والورث واستثمار العيال كل ده بيخليهم برضو إيه للأسف الفكر القديم ده يعني بيخلوا المحبة مشروطة احنا ربنا مش بيحبنا بشروط ربنا بيحبنا بس من غير شروط كده حتى لو احنا يعني غير مثمرين اهو بيحبنا لعلنا نثمر لكن مش هيبطل يحبنا لاننا ما فيش ثمر في حياتنا قالت الرب نظر الى مزلتي وانه الان يحبني رجلي وحبلت ايضا وولدت ابنا وقالت ان الرب سمع اني مكروهه فاعطاني هذا ايضا تلاحظوا ان الفكر مسيطر عليها جدا مفيش حاجه في دماغها غير انا مكروهه أنا مذلولة حتى سمت العيال بناء على المعتقدات دي وده اللي بنسميه صغر النفس اللي مذكور في سفر الخروج عن شعب إسرائيل يقولوا ما عرفوش يصدقوا موسى بسبب صغر النفس والعبودية القاسية صغر النفس يعني واحد دايما مسيطر عليه فكرة أنا محدش بيحبني أنا وحش أنا مش نافع في حاجة وحتى لما يعمل إنجاز بسرعة ينساه ويفضل تاني في نفس الدوامة أصل أنا وحش أنا مش نافع أنا ناقص أنا فاشل أنا الله طب ما هو ربنا اداك أهو وديك نجحت وديك مشيت شويتين مش راضي يطلع من الفكرة دي صغر النفس متعب لأنه بيخلي الإنسان غير شاكر وغير راضي ويخليه دايما طماع ومهما اللي قدامه شجعه زي اللي ما بيستقبلش عاوز أكتر ويقع في غيرة قاسية طبعا زي غيرة قايم من هابيل ما هو قايم كان عنده صغر نفس عبر عنه الكتاب بتعبير سقط وجهك سقط وجهك يعني باصص في الأرض ليه ما أنت كويس يا قايم ما أنا بحبك برضه زي أخوك بس هشتغل شوية صغر النفس ده لازم الواحد يحب ربنا ملهاش حل غير إنه الإنسان يكتشف إنه محبوب من ربنا هنا مصيبة أبونا يعقوب بقى أنه ما كانش ربنا في دماغه طب يا يعقوب في ال 14 سنة كلمت زوجتيك عن ربنا؟ لا بشرتهم بإله إبراهيم وإله إسحاق؟ لا حكيت لهم حكاية السلم والمسيح الجميل اللي شفته ده والملائكة والوعد؟ غالبا لا طب العيال اللي هتيجي دي ربيتهم في بالصلاة؟ لا مفيش ربنا خالص في دماغه وطبعا لابان اساسا معلمش بناته ربنا فتلاحظوا ان البنتين دول بالرغم ان هم قرايب ابونا ابراهيم لكن مفيش ريحه الصلاه في القصه كلها قصص كاننا بنتفرج على فيلم من الافلام التركي بقى ولا الايه فيلم من الحاجات الايه اللي كلها قصص حب وقصص خناق وقصص وهو ده ده فين ربنا في القصه ربنا يا عيني مركون ربنا بيدي لكن ما حدش بيديله حاجة يعقوب لا بيقدر ربنا ولا بيشكره ولا شايفه في المسائل خالص مش شايف ان ربنا معاه واداله سوء لقلبه والتزم بوعده هو نسي ولدت ابنا وقالت الرب سمع اني مكروهه فاعطاني هذا ايضا فدعت اسمه شمعون وحبلت ايضا وولدت ابنا وقالت الان هذه المره يقترن بي رجلي برضو ده معتقد على ثالث ولدت قالت كده ايه بس كده انا مش هيطلع من ايدي يعني يقترن بي رجلي لاني ولدت له ثلاثه بنين لذلك دعي اسمه لاوي لاوي اللي هو ابو الكهنوت اليهودي وحبلت ايضا وولدت ابنا وقالت هذه المره احمد الرب اخيرا قالت اشكرك يا رب اخيرا يجوز ابتدت تطلع من صغر النفس لأنها اللي يقول أشكرك يا رب يبقى غلب صغر النفس اللي يبتدي يشوف إن ربنا مدي كتير ده معناه غلب الإحساس الوحش بتاع الغيرة والمقارنة والإحساس بأنه مرفوض وأنه مكروه وأنه مذلول أخيرا سمت الرابع يهوذا يعني نشكر ربنا أو نحمد الرب ثم توقفت عن الولادة لما رأت رحيل أنها لم تلد ليعقوب غارت رحيل من أختها الغيرة يبقى إيه صغر النفس متبادل الأولانية عندها صغر نفس لأنها مش جميلة والتانية عندها صغر نفس لأنها ما جابتش أولاد وكل واحد عنده سبب لصغر النفس اللي عنده والوحيد اللي مرتاح هو اللي شايف ربنا مغرقه بركات لا فارق معاه جمال ولا فارق معاه عيال ولا فارق معاه فلوس هو شايف ربنا بيحبه غارت رحيل من أختها وقالت ليعقوب هب لي بنين برضه هنا تلاحظوا الغيرة بتعمل بني آدم الغيرة المرة دي مؤذية جدا قالت له تجيب لي عيال يعني تجيب لي عيال طب فهو يعقوب اتنرفز برضه دي خناقات رجالة وستات يعني ما تحسوش في لسه في روحانية في الموضوع وإلا فأنا أموت فحمى غضب يعقوب على رحيل وقال ألعلي مكان الله الذي منع عنك ثمرة البطن وجرحها بكلمة الكلمة بايخة طب هي تعبانة يا يعقوب بتهلوس بتقول كلام مش مظبوط في لحظة غضب ولحظة انفعال المفروض تعمل ايه تطبطب عليها وتقول لها طب نصلي بكرة ربنا يدينا وبعدين أنا خير لك من عشر عيال وانت عارفة ان انا بحبك اكتر قول اي حاجة كويسة انما تلاحظوا هنا بدون حكمة وبدون حب لله اخطاء متبادلة من الطرفين هي متغاظة واللي بتقوله غلط طب ما جوزها يحتويها المفروض في لحظة ضعف مس يمسك عليها الغلط ويسمعها كلمتين بايخين طب واستفدنا ايه هي تغلط وهو يرد بغلط والشيطان يدخل يتسلى على الاثنين وده اللي بيحصل في البيوت لأن واحد معمي بغيرة مرة والتاني معمي بكبريائه وبيدافع عن نفسه خلاص يعني انت عاوز تثبت انك انت صح هو ده وقته ما تطبطب عليها وتقول لها يعني ربنا يدينا وبالراحة وتاخدها يعني بمسايسة كده حمى غضب يعقوب على رحيل وقال ألعل مكان الله الذي منع عنك ثمرة البطن لأنه ما فكروش بطريقة روحية رجعوا للغلطة القديمة بتاعة وقت إبراهيم وسارة لما فكرت في هاجر فقالت له إيه هو ذا جاريتي بلها ادخل عليها فتلد على ركبتي وأرزق أنا أيضا منها بنين وده كان عرف في الشعوب يعني احنا بالنسبة لنا يعني شايفينها غلطة كبيرة قوي لكن للأسف وقتها كانوا يعتبروا هذا التصرف يعني زي عرف كده فأعطته بلها جاريتها زوجة فدخل عليها يعقوب فحبلت بلها وولدت ليعقوب ابنا فقالت رحيل قد قضى لي الله يعني القضية بالنسبة لها انه عاوزة ولد بأي طريقة عشان تقف قدام أختها وتقول أنا كمان عندي عيال في ناس بتبقى عايشة الأهداف بلا معنى هو ده هدف ان انت تقفي لاختك وتقولي لها ما انا كويسه برضه هو ده اللي يعني هتجيب العيال عشان كده عشان كده تلاحظوا العيال دي كلها ما طلعتش بتحب بعض لأن الأمهات ما بتحبش بعض ولأن القصة كلها مليانة غيرة ومليانة مقارنة ومليانة صغر نفس البيت ده مليان مشاكل بيت أبونا يعقوب ده ما فيش غير يا عيني يعقوب يوسف ده اللي إيه اللي ربنا حب يربيه بره البيت عشان يطلعه بره الجو الفاسد ده فالوحيد اللي مشي كويس يوسف اللي من صغره بعد عن بيت أبوه وبقت حياته كلها في الصلاة وربنا كبره شوية في القصر وشوية في السجن لغاية ما طلع منه راجل عظيم أوي لكن للأسف هنا التربية بتزرع حاجات وحشة مشاعر فيها بغضة وكراهية وتصرفات غلط قالت رحيل قد قضي لي الله وسمع أيضا لصوتي وأعطاني ابنا لذلك دعت اسمه دانا دانا ده على فكرة يبقى من أسوأ الأصباط والبعض بيعتبر أنه دان بالذات هيجي منه المسيح الدجال لأن في نبوة يعقوب في الآخر هيقول دان حي على الطريق حية وفعوانا على السبيل فيتنبأ يعقوب أن دان بالذات هيجي منه يعني تعبان في الآخر فالبعض الآباء قالوا ده كان يقصد أن المسيح الدجال هيجي من صبت دان ده اجتهاد بعض الآباء المفسرين القدامى يعني فهنا تلاحظوا أن القصة كلها خرجت بره الروحانية وبره الصلاة وبيستخدموا اسم ربنا في الموضوع بس ما تحسوش ان في ربنا يعني في واحد يقول لك ده ربنا عمل كذا عشان يغيظهم يا سلام وربنا من طريقته يغيظ وطريقته يعمل كده ساعات ندخل ربنا في خناقاتنا بطريقة على هوانا وكأن ربنا يعني بيكره واحد ويحب واحد وربنا بيحب الكل وربنا مش طريقته خالص اللخبطة الموجودة دي دعت اسمه دانا وحبلت أيضا بلها جارية رحيل وولدت ابنا ثانيا ليعقوب فقالت رحيل مصارعات الله قد صارعت أختي وغلبت ده وصلت ان احنا بقى ملاكمة بقى وال... يعني صراع صراع نفسي بين الأختين وفي تسابق بين مين تجيب عيال أكتر ومين تملك يعقوب فطبعا بيت غريب جدا ما فيهوش أي ريحة الصلاة ولا الحب ومع ان دول أختين بس لا الأب علمهم يحبوا بعض ولا الزوج بيحب ربنا فحاطط مبادئ في بيته فالجو كله ملخبط فبتقول مصارعات الله برضه مدخلة ربنا في الموضوع هل ده يبقى مصارعات الله حاش هو ربنا بيقول لك عادي أخوكم وربنا بيقول لك اظلم أو افرح فيه أو اشمت فيه هتدخل اسم ربنا ليه في الحاجات دي ده ربنا بريء من الكلام ده كله فدعت اسمه نفتالي ولما رأت لي أنها توقفت عن الولادة أخذت زلفة جاريتها وأعطتها ليعقوب السبق شغال طبعا زوج فولدت زلفة جارية ليئة ليعقوب ابنا فقالت ليئة بسعد فدعت اسمه جادا جادا يعني زي مسعد يعني أو سعيد أو هي مبسوطة قوي أنه جالها ولد تاني اتحسب نمرة خمسة من عيالها لأنه ابن جاريتها وولدت زلفة جارية ليئة ابنا ثانيا ليعقوب فقالت ليئة بغبطتي لأنه تغبطني بنات فدعت اسمه أشير يعني بقت زي مبسوطة كشماتة في أختها إن أصبح التعداد عندها ستة وأختها جابت اتنين وكل ده لسه ملخبط أختم بس بحاجة صغيرة طبعا كل ده يورينا انه حتى وجود زوجتين حتى لو اختين ده مش جو صحي عشان كده تعليم الكتاب المقدس انه ايه انه زوجة واحدة ده تعليم الكتاب بتاعنا انه من الاول من البدء خلقهما ذكرا وانثى ويلتصق الانسان بامرأته ولا يكون بعد اثنين يبقى مفيش ثلاثة ولا اكثر مفيش ليس بعد اثنين بل جسد واحد وجمعه الله ما جمع الله لا يفرق إنسان كل القصص في الكتاب اللي هتلاقوا فيها أكتر من زوجة هتنتهي بمشاكل حتى داود النبي اللي برضه تخطى في وقته يعني المبادئ دي كان في مشاكل بين ولاده سليمان زودها خالص وكاد يهلك بسبب انه استباح لنفسه زوجات وسراري بلا عدد لكن مثلا ما نقول ابراهيم وساره نحس الشكل ده هو ده اللي كان ربنا قصده ان احنا نكمل كده فتشبثنا بالمبادئ المسيحيه يعطينا حضور لله وامان طول حياتنا لالهنا كل مجد وكرامه للابد امين ناخد ايه واحده خدم يعقوب برحيل سبع سنين نقولها مع بعض خدم يعقوب برحيل سبع سنين كمان مره خدم يعقوب رحيل تفضلوا نصلي